السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله مرة أخرى مع فضيلة الشيخ محمود المصري أهلا بحضرتك اهلا بحضرتك شرفنا شيخ.
وسعدنا.
يحفظك. ربنا جزاك يبارك الله فيك خيرا.
يا شيخ وما زلنا أيضا في قضية الحب حب الله هذه القضية التي تحتاج إلى حياة لتحيا بها القلوب حب الله سبحانه وتعالى ودوما أقول أن الصحابة رضوان الله عليهم نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع أو نستطيع أن نصوغها بتعبير آخر أنهم ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال بمعنى أننا حين نقول يا شيخ محمود أن الله يحب عبدا الله هذا شيء لا يتصور اه والله
هذا شيء عجيب جدا ابن القيم يقول إيه لا نعجب من فقير يحب غنيا نعم أو ضعيف يحب قويا نعم أو محتاج يحب كريما نعم ولكن العجب أن يحب الكريم المحتاج الله الله أكبر.
ده عجيب شيء عجيب جدا الله أكبر.
ولكن هذا التصور حصل أننا رأينا أناسا الله عز وجل رضي عنهم الله وأعلن برضاه لانه ودود جل جل كريم اه سبحانه وتعالى يقول المفسرون الود لا يكون إلا بين اثنين الله فودود يود بين عبد ورب الله اكبر سبحان الله العظيم ثم رأينا أناسا يحبون الله حبا ملأ شغاف قلوبهم الله ابن القيم في الطريق الهجرتين يقول ايه وجملة أمر القوم اللي هم المقربين نعم وجملة أمر القوم أن المحبة ملأت قلوبهم الله فسرت منها في أجزائهم فلم يبق عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب الله اكبر ما شاء الله الكلام الجميل ده له واقع له نصيب من الواقع في حياة الصحابة نعم يا شيخنا اه طبعا طبعا الصحابه اعطوا المثل الاعلى زي ما حضرتك تفضلت وصلوا لدرجه لا تخطر على قلب بشر في هذه المساله ضربوا مسألة امثله الحب.
اه مساله الحب ضربوا امثله في الحب تفانت فيها كل المعاني خلاص هو اصبح لا يرى لنفسه اي حق في نفسه خلاص إن الله هو- اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
وأموالهم بأن لهم الجنة بس خلاص كده يعني مثال يعني هو بسيط.
بقى نفسه لله اه نفسه لله خلاص وهو مشتاق لهذه المسألة يعني هو مش مسألة انه منتظر ان يؤمر بذلك لا هو بيعطي بدون حتى يعني آه، بدون حتى ان يؤمر هو نفسه يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه لما وقف هو وسعد بن ابي وقاص قبل غزوة احد نعم فبيتكلموا مع بعض فبيقول له لقد حضر ما ترى ألا نتمنى وندعو الله عز وجل عسى الله عز وجل أن يرزقنا نعم.
قال له تعالى كل واحد يتمنى أمنية فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه قال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبة والثاني والثالث والرابع وفي الآخر هتقتل بقى مش مشكلة فعبد الله بن جحش كان ليه بقى وجهة نظر تانية خالص آه قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هصبر فأقتل فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم, القلا- يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت آه فسعد بن ابي وقاص لقاه بعد الغزو بنفس الصفات ديت حصل له نفس الحياه اللي تمناها فقال صدق الله فصدقه صدقه.
الله مثال عجيب جدا انا عايز اتقطع حتت بس انت ترضى يعني ودي من هي دي آه، إيه، إيه، فألقاك ربي بدمي الله فتسألني فيما فعل فيك ذلك الله أقول من أجلك يا رب- يا أنا رب.
اتقطعت عشان بحبك يا رب خذ من دمي حتى ترضى آه زي ما قال بقى يا عبد الله بن عمرو بن حرام أيوة.
شيء عجيب جدا فضيله الشيخ ان الانسان يتمنى انه يتقطع ده احنا بنبعتها رساله فضيله الشيخ لل- لل- لل- لكل المسلمين ان واحد عايز يتقطع حتت عشان يرضي ربنا وواحده مش عايزه تلبس حجاب عشان ترضي ربنا او واحد مش عايز يسجد لربنا او واحد مش عايز يبر امه وابوه عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى ال- المثل الثاني العجيب جدا خبيب بن عدي لما اخذوه الارض التنعيم عشان يقتلوه وكان الذي يشرف على قتله ابو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه وإذا بيقول له أتريد شيئا قبل أن تقتل اللي هي يعني إيه واحد بيتمنى يعني إيه آه.
أخد بال حضرتك وتحضرني بالنسبة لموضوع ال- الإعدام والقتل ده آه، طرفة كده معلش بقى عشان تبقى الجلسة يعني سامحونا يعني اتنين يا فضيلة الشيخ آه، اتحكم عليهم بالإعدام فواحد متشائم جدا جدا ويعني ربنا يعافينا فيك والتاني متفائل جدا وإنسان بسيط فالظابط بيسأل اللي هو المتفائل ده بيقول له عايز حاجة قبل ما تموت قبل ما تقتل نفسك في قال ايه؟
له اه نفسك في ايه يعني قال له تقدر تنفذ قال له انا مأمور ان انا انفذ لك اللي انت عايزه قبل ما تموت قال له نفسي اشوف امي فقال له طب حاضر هوريها لك قبل ما تموت فسأل التاني بقى المتشائم اللي هو ال- قال له نفسك في إيه؟ قال له نفسي ان هو ما يشوفش امه يعني فالشاهد في الموضوع ان ان خبيب بن عدي لما ابو سفيان بيساله بيقول له اتريد شيئا قال اريد ان اصلي ركعتين لله آه.
مين في الدنيا فضيله الشيخ النهارده يتم يعني داخل يقتل وهو فكره في انه نفسي اسجد سجده لله نفسي اقوم وار- واسجد الان بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وقام وصلنا ركعتين وتجاوز فيهما خشيه ان يظن ان ما به حظا من الموت وبعدين لما طلع سبحان الله عنده شوق غريب جدا يقول لست ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي سبحان الله.
اتقطع حتت بس انت ترضى ما ما أنا بقول- يعني زي ما حضرتك اشرت ان ال- واحد راضي ان هو يتقطع حتت بس ربنا يحبه اه وربنا يرضى عنه آه.
واحد بنقول له يعني ايه اقرا جزئين قران وهو يحبك الله فهو مستثقل انه يقرا جزئين قران الله كانت كلمه حلوه سمعتها من حضرتك يا فضيله الشيخ لما بتسال ايه ده, بتقول ده انت سمعتني بقى يا شيخ محمود انا على طول
يا رب استرني يا رب امين يا رب العالمين آه لما بتقول امنيتك ايه اه ف... فكل واحد قال امنيته فانت قلت حضرتك قلت امنيتي ان ربنا يرضى عني ايوه نعم طب امنيتك التانية ايه قلت برضه انه يرضى عني صحيح نعم أحسن.
لانه لو رضي عنك هيسعدك دنيا واخره جزاك الله فعلا ان الانسان لما ربنا بيرضى عنه فعلا بيكرمه في دنيته واخرته قاعدين اه نع- ن- نحفظ الشباب دول الكلمتين دول نفسك في ايه؟ ايه اقصى أمي- نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس.
اه يعني ان نغلق كل الامنيات اللي هي بيقول عليها ايه بقى الهروي في المنازل السائرين صون الاراده قبضا نعم
ان اريد تتصان الله الله ازاي بالقبض ان انا اقبض على شيء معين أ- احجم دماغي الله.
ما ت- ما ما ت- ما تفتتحش الله.
وهي ان بس عايز ربنا يرضى عني وايه كمان بس نعم.
لا اريد شيئا اخر نعم.
هو كان قالوا له كده لو اليزيد آه، ماذا تريد قال اريد الا اريد الله ما شاء الله أو انا نفسي ما بقاش عايز حاجه نعم.
ابقى عايز ايه رب رضا ربنا وايه كمان بس ده يجي منين لما يبقى الهم كله الله.
بس ربنا من كانت الآخرة همه نعم احسنت آه، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملا وأتته سبحان الله أتته والله يا الدنيا.
فضيلة الشيخ أنا أتعجب من هذا الحديث طب هو جعل الآخرة همه طب الدنيا جات له ليه؟ لأن هو مشغول مشغول بالآخرة اللي ربنا أمره إنه ينشغل بيها واداله الدنيا اللي هي ضمنها له اه فهو الإنسان النهاردة مشغول بالحاجة المضمونة وسايب الحاجة المطلوب منه إن هو أنا ينشغل بيها لقيت الواد ابني كاتب حاجه في كراسته كده كاتب ايه الدنيا كالفراشه اذا طاردتها طارت آه واذا تركتها وقفت على كتفك الله الله ما شاء الله ما شاء الله فالدنيا فعلا لما تطار- ذرية بعضها من بعض ربنا يهدي ده تلاقيه بيعملها شعر يعني مش قصده الشاهد انه يعني اقصد ايه ان الدنيا فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه الصلاة والسلام.
ومن كان بقيه الحديث اللي حضرتك قلته آه، ومن كانت, كانت الدنيا الدنيا همه فرق الله عليه شمله الله أكبر الله أكبر اه و- و- جعل و- فقره بين عينيه.
وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له.
الله.
لا فرق الله عليه شمله يعني هيفضل يجري ويروح ويعمل ويسوي مش هيحصل الاخر مفيش مفيش مفيش مش راضي اصل هو ادام ربنا راضي الله هيرضيك الله واقل شيء وحضرتك قلتها قبل كده ربنا يحفظ حضرتك لما بتقول هو ايه المطلوب منك تبقى غني ولا فقير آه.
ايه المطلوب منك تبقى قوي ولا ضعيف المطلوب عنك عن منك في كل الاحوال ان انت تكون عبد ايوه نعم تبقى راضي بس.
عن ربنا اه سواء غني او فقير سواء غني او او او, أو صحيح او سليم مريض المهم في النهايه ان انت تبقى عبد لله اعطاك او منعك آه شفاك او أم- يعني في كل الاحوال انت عبد لله ربنا سبحانه يرزقنا وتعالى.
حق العبوديه آمين يا رب.
الله يبارك فيك ثمرات المحبه بقى لما ربنا يحبه بقى نعم.
يديله ايه احنا حضرتك قلت لنا واحده اه والتاني- التانية- لذه الايمان اه, لذة الإيمان تاني فضيلة الشيخ إنه يلقي محبته في قلوب الناس آه.
يعني لنا أن نتخيل سيدنا موسى عليه السلام هو طفل رضيع في التابوت يلقى وت- ويتهادى التابوت حتى يصل إلى قصر فرعون ويوصل لهذا الطاغوت عشان هيقتل كل الأطفال وفي السنة بتاعت القتل يعني سبحان الله يعني سنة العفو ولد فيها هارون سبحان الله العظيم آه. عليه السلام وسنة القتل ولد فيها موسى عليه السلام سبحان الله وهو خلاص رايح له هيتقتل هيتقتل وإذا بالمولى عز وجل من خلال ستار رقيق شفاف وألقيت عليك محبة مني الله سبحان فم- الله ول- يعني انا كنت هقول ان الايات في حب سيدنا موسى آه.
عجيبه جدا عجيبة جدا آه. وألقيت عليك محبة مني شوف حضرتك ستار مرمي عليه من المحبة ولذلك امرأة فرعون أول ما شافته لم تتردد ما قالتش إيه طب نشوفه كده لعل وعسى يمكن نحبه لا لا لا، لا, لا، ده لا.
في ساعتها قرة عين لي ولك الله اكبر يا سبحان الله قرة عين دي ده أعلى درجات ال- يعني حاجة عالية جدا قرة عين ما تستقر عليه العين راجل بيبقى مخلف 10 أولاد ويقول هو ده قرة عين بقى ده ابني ده اللي خلفته مع ان الباقيين ولاده برضه أيوة.
بس هو حس ان ده ابنه بقى بجد فهي قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه سبحان الله فدي كانت ثمره حلوه قوي ينادي جبريل عليه السلام انه يحب فلان فاحبه جبريل عليه السلام ينادي في ملائكه السماوات السبع ملائكه السماوات السبع الكل يحبه ثم يضع لها القبول في الارض ودي نعمه مش بسيطه ويشهد له الاعداء قبل الاحباء النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد له ابو جهل وابو لهب انه الصادق الامين ب- كل الناس كانت بتحبه آه.
حتى اعدائه نعم صلى الله عليه وسلم و- والدليل على هذا ان حتى اماناتهم الامانات ال- الغاليه جدا ما كانش ينفع ابو لهب يشيل عند ابو جهل والا كان هياكله انما كان يعمل ايه كان يشيل عند النبي عليه الصلاه والسلام وده شيء غريب صلى جدا الله من عليه المتناقضات الغريبه اللي كانت عند المشركين انه بيكره النبي مش بيكره هو عايز هو بيعاديه وجحدوا به واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا هو عارف انه على الحق لكنه الكبر نعم ورغم ذلك كان لما يعوز يشيل حاجه أ- امانه غاليه جدا يشيلها عند النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى نعم.
اله وسلم يعني حب ربنا بقى للعبد ده ثمره من حب العبد نعم.
او احنا نقول كلام ابن القيم بقى فإذا انه أحببتم.
قال انه قال ايه ان ان اللهم صل على سيدنا محمد عليه عليه الصلاه الصلاة والسلام ان والسلام.
حب العبد محفوف بين حبين من الله الله ان الله احبه اولا نعم فجعله يحبه الله اختاره فجعله اهل انه يحب ربنا الله لان ام- يعني آه، حضرتك يعني إيه- انت اللي تقولها دي مش انا بقى إيه، يعني تنفع انت تقولها اللي هي ايه ان لو واحد راح لحد مشهور وقال له انا بحبك ممكن يبص له كده انت مين انت عشان تحبني ولا تحبني ولا ما تحبنيش صح كده ولا لا؟ اه يعني لو ممثله ولا بتاع ولا حد من ال... من الناس دول آه، قال لها انا بحبك آه، تقول للعساكر خدوه صح كده آه، فمين انت عشان تقول انا بحبك يا رب نعم انا بقول كده والله من نعم الله علينا الله.
ان ربنا اذن لنا ان نقول له انني احبك الله شوف سبحان الله فضيلة عبد الشيخ.
مذنب حقير آه، آه، ايه ذره رمل سبحان الله لا يساوي ذره لا رمل في يساوي مخلوقات ذرة.
الله اي والله آه، يعني لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وشوف, وشوف نعمه ربنا علينا يا فضيله الشيخ يعني حضرتك شوف قلت قلت محبه العبد محاطه بمحبتين من الله اه وحتى توبه العبد نعم.
ثم تاب عليهم ليتوبوا نعم نعم شوف شوف ود ربنا وحب ربنا العبد قد ايه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم نعم سبحان فربنا الله.
يحبه فيجعله يحبه نعم يؤهله ف- للحب فإذا فيسيبه على الحب آه.
حبا ثانيا اه فاذا احببته كنت بقى.
سمعه الذي يسمع به الله دي بقى عايزينها نسمع من نسمعها من حضرتك لا، لا.
وبصره الذي يبصر به لا، لا.
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه شوف بالتوكيد لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن مؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته وانا اكره مساءته ايه ده حاجه عايزين عجيبه بس نجيبها من الاول يا شيخ محمود اتفضل.
اللي هي ايه بقى كنت, كنت كنت سمعه.
سمعه اهل السنه بيفهموها ازاي دي يا شيخ
ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد ان ان سمعه ده لا يقع الا على ما يحب نعم سبحانه وتعالى وبصره لا يقع الا على ما يحب لا يستعمل هذه الجوارح الا فيما يحب نعم.
نعم. هذا توفيق من ربنا سبحانه نعم.
وتعالى زي عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما لما قطعت رجله ايوه مسك رجله قال فو فو فو والله ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي رجلي دي يا ربي عمري ما مشيت بها المعصية أبدا إن رجلي ما استعملتهاش أبدا إلا في طاعة هقول يا شيخ محمود تعليقا على الحته دي ان هو بيحب ربنا آه فلما قطع له رجله ما قالش يا رب انا عملت بيها ايه نعم لا بالعكس ده هو بيتوسل وابنه إلى كمان الله، مات.
بيقول له يا رب انا بحبك نعم ان كنت اخذت فقد فقد ابقيت أتيت آه، الله قال له انا اخذت رجل ما انت سايب لي الثانيه الله اه فان كنت اخذت فقد ابقيت وان كنت ابتليت فقد عافيت الله آه، آه، رضي الله عنهم فالحمد لله حتى ترضى مش آه.
كفايه والحمد لله اذا رضيت برضه مش كفايه والحمد لله بعد الرضا نعم.
يعني والله يا فضيله الشيخ انا لما اقعد اتامل كلمات سيدنا عروه انا بقعد استغرب الحمد لله اذا رضيت طب ما كفايه لا لا لا الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا تنتهي فهي دي بقى إيه، كنت سمعه الذي يسمع به نعم ويده التي يبطش بها آه، ورجله التي يمشي بها آه.
يعني أن يسمع بتوفيق الله الله نعم أن ي- الله عز وجل يوفقه أن يسمع الحق نعم وان لان بعض الناس ما بيسمعش الحق نعم قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في آية الأنعام آه، آه، آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد نعم.
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نعم نعم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نعم.
وقال سبحانه وتعالى في سورة الملك آه، وقالوا لو كنا نسمع الله كانوا بيسمعوا نعم.
بس ما بيسمعوش نعم.
الحق نعم ما نعم بيسمعوش صح نعم كانوا يسمعوا أغاني يسمعوا مزيكا وهي دي فضيلة الشيخ يعني فعلا دي دي بقى إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين في أقامك.
مقامك نعم إن ال- سبحان الله إن أحيانا العبد بيسأل طب أنا بحب ربنا هل ربنا بيحبني؟ شوف أنت الآن في إيه أيوه هتعرف مكانتك عند ربنا جميل ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء ان الانسان ده هذا ليس من كسب العبد كون ان ربنا سبحانه وتعالى استعملنا عشان نقعد الجلسه الطيبه ديت والناس تشوفنا ويسمعوا آه، عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صلى الله توفيق عليه من وسلم.
ربنا لينا الحمد لله نعم نعم يعني- يعني, يعني هي القضيه في ان اذا عرفت عايز تعرف ازاي ان ربنا بيحبك ولا لا نعم.
شوف انت موفق ولا لا الله اه ودنك بتسمع صح الله اللي ربنا بيحبه الله رجلك بتمشي صح نعم.
للي ربنا بيحبه نعم.
ايدك بتتمد صح الله.
للي ربنا يريده الله أكبر.
يعني انت تعيش على مراد على الله مراد منك.
الله اه يبقى كده بيحبك نعم ودي برضو من من الكلمات الحلوه اللي احفظها لحضرتك ان ان الانسان آه، مطلوب منه انه يعيش على مراد الله منه وليس عن مرادي هو من الله آه، يعني مرادي يسمعوا.
مرادي انا من الله انا آه.
عايز اعيش صحتي حلوه ولادي متظبطين زي الفل آه.
ومعايا زوجتي ما شاء الله زي النسمه وعندي فلوس وصحه وما شاء الله وجاه وصيت ومنصب وما يصيبنيش اي ابتلاء ابدا لكن مراد الله مني ان انا اكون عبد ليه في كل الاحوال سواء كنت متجوز او مش متجوز سواء كنت فقير او غني مريض او صحيح آه، يعني في كل الاحوال انا عبد لله هو ده مراد الله مني نعم إن أنا ولئن أصل- سالني لاعطينه الله اتفضل.
الله والله فضيله الشيخ سبحان الله آه الانسان امنياته لا تنتهي اه امنيات الانسان لا تنتهي وعطاء الله لا ينتهي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ابطلت اليم خزائن الله لا تنفذ ان مجرد ما الانسان يسال ربنا سبحانه وتعالى يسال ربنا ويسال اللي هو عايزه ان الانسان انا عايز عربيه مش لازم اقول يا رب عربيه فولكس من غير شكمان لا اطلب عربيه شبح مفيش مشكله ما دام هتعين على طاعه ربنا دي جديده دي يا شيخ؟
دي جديده
والله ما اعرفها ما انا اذكر فضيله الشيخ بقى ايه كان كان زمان كان عندي عربيه ايه كان آه، يعني بال- بلغه المصريين دايس عليها القطر فحبيت ابيعها نعم.
فجيت ابيعها انا كنت بعتبرها من مكفرات الذنوب فقلت فجيت ابيعها فالاخ اللي جاي يشتري والله يا شيخ محمد كده فقال لي يعني آه، قول لي بس قلت له بص انا هبيع لك بيعه راجل مسلم فلازم اقول لك كل العيوب اللي فيها قبل المميزات وبعد كده انت اشتري براحتك قال لي طيب اتفضل قلت له العربيه دي الشاسيات كلها مكسوره وملحومه قبل كده والقوائم دي عامله حادثه قبل كده وكلها ملحومه والبيبان دي لسه متركبه كل ال... والموتور مفوت والشنطه مخ... انما الباقي كله زي الفل قال لي دي بقت غساله يا شباب سبحان الله ان الانسان يا فضيله الشيخ آه، سبحان الله مطلوب منه زي ما حضرتك تفضلت ان يكون عبد لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى من ضمن ثمرات حبه للعبد دفاع الله عن العبد نعم ان ربنا يدفع عنه السوء ان ربنا يدافع عنه في مواطن كثيره جدا لما ربنا احب سيدنا ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن نعم جعل له النار بردا وسلاما لما ربنا سبحانه وتعالى احب موسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني لما ربنا سبحانه وتعالى احب خديجه رضي الله عنها وارضاها ارسل اليها جبريل يبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب نعم.
ارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يامره ان يذهب الى آه، ابي بن كعب ويقول له ان ربي امرني ان اقرا عليك سوره البينه الله اشمعنى هو بالذات الله أكبر.
من محبه ربنا نعم.
من محبه ربنا ان يجعل واحد زي عبد الله بن عمرو بن حرام يكلم المولى عز وجل بلا حجاب يعني سبحان الله شيء عجيب جدا جدا الحديث آه، عند الترمذي السند صحيح لما النبي عليه السلام حب ان هو يواسي سيدنا جابر بن عبد الله لان سيدنا جابر ابوه لما استشهد في غزوه إيه احد نعم.
ساب له تسع بنات اي نعم إيه.
فهو هو عنده حوالي 14 سنه وشويه نعم.
فيعمل ايه فالنبي عليه السلام قال اتدري ما صنع الله بابيك نعم.
قلت الله ورسوله اعلم قال يا, يا جابر ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا الله أكبر.
وقال عبدي تمنى علي قال أتمنى شوف الحب بقى فضيلة الشيخ آه.
قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك الثانية قال إنه قد سبق القول منا أنهم إليه لا يرجعون لا يرجعون سبحان آه سبحان الله, الله. سبحان قال الله.
فبشر من ورائي حتى لا ينكروا عن لأن كان الجد آه، عبد الله بن حرام كان قتله المسلمون خطأ في, نعم.
في غزوة أحد نعم فعشان كده احب الر- الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة.
ودي برضو يعني ده هتخلينا نتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحب سيدنا النبي طبعا ما يصلحش ورقة الكلام قلب سيدنا طبعا من النبي غير عليه آه، الصلاة والسلام وطيبة قلب سيدنا النبي الله أكبر.
صلى الله عليه الله وآله وصحبه عليه وسلم الصلاة والسلام.
إن هو شو حب يرط يطيب قلب جابر الله.
آه ف- الله.
فقال له لا ده أبوك الله.
خد حاجة ما حدش خدها قبل كده الله اكبر الله اكبر إنما- وده ده كان دايما من خلق النبي عليه السلام حته المواساه وتطيب الخاطر من ضمن الاخلاق المفقوده في هذه الايام يا فضيله الشيخ نعم.
نحن محتاجين ان ان فعلا حته نواسي بعضنا عند عند الاحزان في عبادات منسية اليومين دول جدا جدا يا فضيله الشيخ والله يا ريت يا فضيله الشيخ لو حضرتك ربنا يبارك في حضرتك تعمل فعلا الموضوع ده عبادات منسيه آه.
ان فعلا في عبادات كتيره جدا منسيه أنا عاملها بقى يا جميل
بس حبيت أغش منك يعني لا.
تقول لنا كم عبادة منسية ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ والله يعني احنا بنتعلم من حضرتك والله ربنا يكرمك يا أستاذ محمود ربنا يجازيك عنا كل ربنا خير والله يعني يعني الحتة الجميلة الأخرانية دي إن من ثمرات حب الله للعبد نعم.
أن يدافع عنه نعم ان الله يدافع عن الذين امنوا نعم سبحان الله كون ان ربنا سبحانه وتعالى اللهم دافع عنا وادفع عنا اه آمين.
يرسل الملائكه لتقاتل مع المؤمنين في غزوه بدر آه وفي يوم احد يرسل جبريل وميكائيل يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب جدا آه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نعم نعم تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياء نحن اولياء ما تخافوش الله شيء جميل جدا انسان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه كل سوء بفضل الله سبحانه وتعالى و- وسبحان الله يعني يعني ياما الانسان بيقع في مواقف ويقع في مآزق بيحتاج انه يقول يا رب وفي كل لحظه فتخيل حضرتك لما في عز ما انت في المحنه ديت وتجد رحمه ربنا سبحانه وتعالى آه.
وتجد دفاع ربنا عنك احيانا يا فضيله الشيخ آه، انسان يذكرك بسوء في اي مكان تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ألف واحد يدافعون عنك هذا من دفاع ربنا سبحانه وتعالى تجد حضرتك نفسك في مكان يعني سبحان الله اذكر ان اتنين من علماء السلف الاتنين ماشيين في مكان مسافرين من بلد لبلد يقدر ربنا ان هم عدوا في مكان المكان ده كان مليء بالسباع فعدوا فلقوا سبعين اسدين نعم فجأة الشيخ الكبير قال لل- لتلميذه قال له بص أنا همر أنا الأول لأن شيخ كبير خلاص ما بقي من العمر إلا القليل فأنا همر فهينشغلوا بيا وأنت مر لعل الله أن ينفع بك فقال له والله أبدا يا شيخي سبحان الله لا نمر إلا سويا فإن نجونا نجونا سويا وإن هلكنا هلكنا سويا بيقول فمررنا أمام السبعين فلم كأن هم ما شايفينهم خالص سبحان الله فلم يتحركا أبدا سبحان الله شيء عجيب جدا إن المعاني الجميلة دي الواحد لما بيقراها وبيسمع عنها يقول هذه الروح لو بين دعاة عصرنا وعلماء الله، عصرنا الله، حب الخير للآخرين الله.
وسلامة الصدر الله.
و و والتضحية من أجل الآخر الله. الله.
العلماء قالوا إن حسن الخلق الله.
ليس بذل الندى وإنما احتمال ليس كف الأذى وإنما نعم.
احتمال الأذى نعم نعم احتمال الأذى الإنسان يتحمل الأذى لله نعم ادفع بالتي هي احسن فلذلك بقول ان ال- شوف يعني بيقول له ايه انا هعدي الاول نعم.
وخليني انا اموت وانت عدي سالما لما ينشغلوا بيا.
كلمة لحضرتك برضه يا فضيلة الشيخ آه، سامحني معلش أنا كلمات حضرتك آه، ليه ليه في على حاجات معينة كلمات لحضرتك آه، وسامحني والله لا أقولها مجاملة والله ربنا يكرمك آه، لكن هي في كلمات فعلا أنا بحبها لحضرتك أوي ربنا كان من ضمن يكرمك.
الكلمات الحلوة أوي الجميلة آه، وكل كلام حضرتك جميل طبعا ربنا يكرمك يا محمد آه، اني مره قلت كلمه عجيبه جدا قلت ان من علامات او من اعظم علامات نجاح الداعيه آه.
ان يسهم في نجاح اخوانه ايوه صحيح صحيح ان هو يكون سبب هذه لأن من أنا- اصول الفقه الدعوي آه، صحيح آه.
ان نجاحك انت نجاح ليا بالظبط ما هو آه، و- وانت أنا عشان كده انا كنت بقول مش موضوعه بقى لكن ايه ان ان سقوط داعيه نعم.
سواء اسيء اليه او آه، هو نفسه سقط باخطاء نعم، نعم.
ده آه، خساره عندي خساره بالظبط، لي لان بالظبط.
هو بيسندني بالظبط.
باي صوره من الصور بالظبط هو بيسند- كل واحد على ثغره بينجحني كل, كل على واحد ثغرة.
ربنا سبحانه وتعالى مسخره لفئه معينه الفئه ديت من احنا خلال كلنا ايد واحده ك- آه، بالظبط.
كلنا في خندق واحد بالظبط كده.
فلذلك يعني ال- اساءه احد الى الاخر هو اساءه الى نفسه والله فضيله الشيخ اقول لحضرتك كلمه عجيبه جدا آه، ايام ما كنت بروح مسجد العزيز آه، فكنت مثلا في اثناء المحاضره مثلا بتكلم في نقطه معينه فاقول للاخوه طب اسمعوا النقطه ديت آه، في شريط كذا لفضيله الشيخ يعقوب اسمعوا ديت لفضيله الشيخ ابو اسحاق لفضيله الشيخ فلان آه، فكان الاخوه بعد ما اخرج من المحاضره والله فضيله الشيخ ما انسى الكلمات ديت سر.
يقولوا لي اجمل حاجه في المحاضره حبك لاخوانك الدعاء ومشايخنا الكبار ان ان ان احنا بنستفيد ان احنا ايمانياتنا بتزيد اكتر من المعلومه اللي هنسمعها جزاك الله خير كل لما كل لما الناس يا فضيله الشيخ بيحسوا ان الدعاء ما بينهم محبه والفه وموده لا كما يقولون ان ما بينهم تنافس و و- ما فيش مشكله ان يبقى في تنافس في توصيل الخير لكن مش تنافس يجلب ال ال ال ال الاحنا او الضغينه او والله الكره عياذا أنا- بالله أنا, انا حتى كنت بقول لاولادي كده الحمد لله رأينا انا عمري ما اشتهيت حاجه ولا تنافست مع حد في حاجه ولا حسيت ان حد آه، آه، بينافسني او بي- او بنتعادى عش... ده دين نعم فانا اللي ربنا سبحانه وتعالى و- وديك يعني يمكن نقولها يعني في تبسط الجلسه بس يعني الله.
ان ايه ان ان الانسان ان الحمد لله تعالى ربنا علمني الله.
ان ربنا بيختار زي ما يمشيني كده امشي يوقفني اقف الله يمشيني كده امشي يرجعني تاني ارجع نعم.
زي ما انا راضي الله سبحان الله دي يعني منعنا من الدروس والخطب سنين وقاعد هو خلاص هو سبحان هذا الله.
مراده اش- اشتغل بقى اشتغلنا حب ال- حب الله عز وجل هو اللي بيدفع لده اهو ان انا لما احبه ابقى راضي بقضائه وقدره راضي باختياري يعني حسن اختيار الله عز وجل لي وهو سبحان الله هو انا النهارده عارف ان اخويا الداعيه ده بيخدم دين الله و- وربي هو مقصودي وحبيبي سبحان الله فازاي انا ان انا النهارده يعني عياذا بالله اذي اخ داعيه بيوصل وبيبلغ كلمه ربنا يبقى انا كده في عندي نقص في محبتي ربنا اكيد اكيد يقينا انا عندي نقص في محبتي ولو عندي فعلا محبتي لله عاليه هتمنى كل انسان على وجه الارض يوصل كلمه ربنا وافرح جدا بنجاح اي داعيه ولو داعيه اخطا مفيش مانع ان انا بي- بيني وبينه رحم اخده على جنب واخده في حضني وابلغه انه اخطا في كذا وان هو يوصل بنفسه ويصلح بنفسه من اجل ان تكتمل المنظومه الجميله اللي موجوده ربنا يا رب يبارك في دعاء آمين.
الامه يا رب.
عايزين نكمل الحديث بس قبل على الحلقه الفضل.
ما تاخدنا والوقت لا.
ياخدنا ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لا, لأعيذنه ومثله الله في خلقي وما ترددت عن شيء أو ما ترددت عن شيء الله.
يعني سبحان الله العظيم الإحساس ده نفسه الله.
يعني كنت بقول دايما إن القلوب ضعيفة أمام كلمة أحبك الله
يعني لما حد يجي يقول لك أنا بحبك بتخليك أنت تضعف دي فلما ربنا يقول لك أنا بحبك الله تعمل إيه؟
سبحان الله يعني الواحد لما لما فعلا توصله حاجه زي كده آه انا اعتقد ان اكبر آه، تعبير عن هذه المحبه انه يسكت مش هيعرف هيقول ايه يعني لما ربنا يقول لي انا بحبك انا مش هعرف اقول ايه لان لا اجد اي كلام يوفي حق الله سبحانه وتعالى
هما قالوا الحب يخرس اه والدعاوى تن- تنطق نعم يعني فعلا فعلا ابلغ كلمه تقال في هذه اللحظه هي السكوت لذلك مره كنت في حلقه من الحلقات بقول لو اني اتيحت ليك فرصه انك تقف قدام النبي لمده دقيقه صلى الله عليه عليه الصلاه وسلم.
والسلام هتقول له ايه آه.
فكانت اجمل اجابه عجبتني من اخ قال لي هسكت ومش هنطق كل اللي هيحصل مني ان دموعي هتنزل على خدي وانا ببص للنبي بس كده صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فدي فعلا ابلغ في الحب من ان اقول له يا حبيبي يا رسول الله ده انا بحبك وانا وانا لا ده السكوت في اللحظه دي ابلغ نعم.
ابلغ واجمل واعظم جزاك الله خير يا شيخ محمود احنا معانا كتاب آه، من اخلاق الرسول موسوعه من اخلاق الرسول للشيخ محمود والشيخ محمود آه، يعني غني عنده كتب كتير لا استغفر الله أنا فقير والله يا فضيله الشيخ فقول لنا بس ايه خلق واحد من من الموسوعه عشان الوقت ده همنا أه والله من من الاخلاق ال- ال- الجميله الموجوده في الموسوعه خلق الرفق الرفق اه جميل قوي خلق الرفق ان سبحان الله ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه كان سبحان- رسول ما- الله رفيقا نعم ما صلى.
كان رفقه في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نعم.
والله جميل جدا يا فضيلة الشيخ أن فعلا الإنسان يكون رفيق في دعوته رفيق في معاملته رفيق في آه، في آه، في في حبه للناس يعني حتى سبحان الله في كل شيء حتى رفيق في بغضه يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما يعني سبحان الله إن الإنسان فعلا يكون رفيق بيكون أنا بقول يا فضيلة الشيخ أن الرفق لو ما لو ما نفعش فما بيضرش نعم نعم جزاك الله خير يا شيخ محمود آمين يا رب العالمين.
سعدنا بلقياك الله يرحمه آه، اخوتي واحبتي في الخيمه ما زلنا وبحب الله عز وجل وحبنا لكم في الله التقينا ونود ان نستكمل فالى لقاء اخر احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قولي يا رمال واخبرينا عن الأذكار عن ذكرى السنين عن الأخيار في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبترين جمعناهم بخيمتنا كراما ضيوفا باسمين وضاحكين حوارات تدور مع الليالي تذكر